السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله احبتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وحشتني إن أنا أقولها و... وحشتوني حقيقي وبجد وحشتوني وانتوا كمان وحشتوني أنا بحبكم في الله ويعلم الله عز وجل سبحانه وتعالى وهو العليم بذات الصدور اه ان انتوا كنتوا معايا كأمة أمة الإسلام مشغول بيكم طول فترة الحج بحبكم وحريص عليكم وحقيقي مشغول مشغول بالأمة ككل أخباركم مع ربنا إيه احوالكم ايه قابلنا فترة ما تقابلناش ومشتاق مشتاق حقيقي ان انا اقول لكل واحد ها اخبارك ايه ها انت وحشني عامل ايه واحوالك مع ربنا ايه وانت خلاص بقى سيب اللي في ايدك وتعدل لي الله يهديكي فضالي والله يكرمك وعلي وبطلي تشغليه عايزين نتفاهم الليلة ها أحوالكوا إيه قبل ما أبدأ بودي أحقق الهدف أو أحقق الغاية أو أركز في الغرض أنا جيت ليه النهارده وانتوا قاعدين ليه مستنيين الليله دي اسال الله ان يرزقني واياكم الاخلاص في القول والعمل معاناه الاخلاص امر صعب انك ترجع للشاشه تاني بعد ما عوفيت منها انك راجع تاني ليه انا عايز ايه من الناس دي وانتوا عايزين مني ايه واحنا الاثنين عايزين ايه في الاخر من ربنا في هذه اللقاءات اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا عزيز يا عليم يا ودود يا رحيم يا مهيمن يا كريم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا اللهم لا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم اجعل همنا وشغلنا رضاك واشغلنا بك عمن سواك واجعل عملنا في رضاك اللهم اسعد قلوبنا بتقواك اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك اللهم يا حي يا قيوم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد ارزقنا الإخلاص اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلماتنا وصمتنا طلبا لمحبتك وعملا في مرضاتك وخدمة لدينك ونفعا لأنفسنا والمسلمين في الآخرة والدنيا يا حي يا قيوم إخوتي أنا جاي علشان ننتفع بكلمة عشان نستفيد الليلة دي حاجة في ديننا عشان نعيش زي ما ربنا عايز زي ما ربنا يريد زي ما ربنا يبتغي زي ما ربنا يرتضي زي ما ربنا خلقنا ليه أنا جاي الليلة دي لتحقيق هذه المسألة تحديدا إن إحنا عايشين في طلب رضا ربنا وربنا أكرمنا بالإسلام قولوا الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة أنا بقول وقلت كتير وما زالت هذه الكلمة مستقرة في أعماقي أن هذه الملايين المملينة من المسلمين الجغرافيين لا يحتاجون إلى مجرد وعظهم وإرشادهم إنه لا يكفي في المسلم أن يعجب بالإسلام نعم خلي بالك معايا وركز يا ريت من البدايه كده يبقى جنب كل واحد مننا مصحف وورقه وقلم انا عايز اقول الجمله دي مره تانية وانت معايا كده ان لا يك... لا يكفي في المسلم ان يعجب بالاسلام وان يتمناه وأن يتكلم عنه وأن يسمع عنه لا يكفي لا يكفي لأن حس الضغط الواقع المليء المشحون بالفتن يضيع ويغير ويبعد ويسلب لابد لهذا المسلم ولكل مسلم من حيث كونه مسلما أن يعيش الإسلام محتاجين نعيشه نفهمه نحبه نعشقه الإسلام الإسلام الإسلام كدين كمنهج كرسالة كشريعة كعقيدة احنا محتاجين نحب الإسلام بكل طاقة قلوبنا على الحب الإسلام عشان نقدر نعيشه نعيشه نعيش الدين نحياه اخوتي انا جاي النهارده اقول وماذا بعد الحج الحمد لله ربنا اكرمني بالحج وانا جاي ممتن وشاكر لله ثم لكم لكم جميعا قال صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله فأنا بشكركم بشكر كل اللي دعا لي وقال لي يا رب تحج وحجيت وبعدين الحمد لله حجيت يا عم الشيخ الحمد لله حجيت وجيت بالسلامة جيت بالسلامة الحمد لله طب وبعدين اه وبعدين هو ده السؤال وماذا بعد الحج انا عايز ارجع بيكم شوية خليكم معايا نرجع شوية لورا كده لحد رجب رجب شهر رجب اللي فات لما قعدنا نتكلم عن دخول أشهر الخير رجب شعبان رمضان شوال ذي القعدة ذي الحجة ستة أشهر متواصلة من البركات والرحمات والعظمة ربنا سبحانه وتعالى علمنا في الأشهر دي ستة أشهر وإحنا بنصوم ونقوم ونتوب وعمالين نتقلب في رحمات الله وبركاته سبحانه وتعالى عتق من النار ومغفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة وقيام ليلة بأكثر من 83 سنة آه، أشياء عظيمة جدا ويجي تدخل بينا أشهر الحج والحج واللي محدش ربنا أكرمه بيوم عرفة والعشر الأوائل من ذي الحجة العمل الصالح فيها أحب إلى الله اللي حج غفر له ما تقدم من ذنبه ورجع كيوم ولدته أمه الإشكال الحاصل عند المسلمين إن إحنا عمالين نعيش الإسلام حتة بحتة كل حتة لوحدها عشنا رجب كرجب وعدى وشعبان كشعبان ورمضان عشنا رمضان انا انا عايزك تحدد هدفي من الكلام ده ايه انت انت إيه؟ قول- هو عايز ايه بالظبط أ- أ- عارف انا عايز ايه بالظبط ها ها تحديدا انا عايز اقول لك بعد رمضان نسينا رمضان وكأن شيئا لم يكن بطلنا صيام وبطلنا قيام وبطلنا قرآن وبطلنا إكرام وعشنا حياتنا كأن رمضان ما كانش ونسينا ولهينا وغفلنا ووضعنا شوال وذي القعدة دخل العشر الأوائل من ذي الحجة وبدأ كل الكلام والمشايخ والناس الحقونا يا ناس ها ذي الحجة داخل أحب الأعمال إلى الله أحب العمل إلى الله في هذه العشر صوموا يا ناس صاموا الناس هيجان كله بدأ ها صدقات جهز الأضحية اطلع على الحج وخلص الحج وعادت ريما لعادتها اللئيمة نسينا الموضوع وبدأنا كما كنت في المعاصي أنا جاي النهاردة علشان أقول أنا طلعت بإيه من الحجة دي خلاص يا عم الشيخ الحج عدى و... الله يرحمه بقى وانتهينا كلمنا في حاجة جديدة لا مش هكلم في حاجة جديدة هقوم لا مش هتقوم طب ما ايه نسبة الحج دلوقتي لسه فاضل سنة على الحج يا عم الشيخ لا انا مش قصدي الحد كحد انا قصدي ان ربنا لما يربينا ستة اشهر على عبادات مركزة محددة ربنا بيربينا عشان نعيش الستة الاشهر الاخرى ش- محرم وصفر وربيع وربيع وجماد وجماد لحد ما يجي رجب تاني الستة دول على نمط الستة اللي فاتوا ده الهدف والغرض عشان كده ابن القيم بيقول ايه وقد تجد الرجل اعبد ما يكون اطوع ما يكون ازهد ما يكون وهو عن الله ابعد ما يكون لانه لم يصل من صيامه وصلاته وذكره وتلاوته إلى قلبه شيء من الحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا مش هقول تاني لكن هتصلي على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ياه ده انتوا نسيتوا موضوع الصلاه على النبي ده بقى خلاص صح بطلتوا تصلوا على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم المقصود ان يصل الى قلبك من ثمرات العباده شيء يعني انت صمت النهارده مثلا مثلا انت انت انت قمت الليله اللي فاتت طلعنا بايه يعني صبحت عايش في معنى ايه عايش في نمط ايه عايش في مود ايه بعد قيام الليله هو ده السؤال انت صمت النهارده ها الصيام عمل ايه انا عايز اسال الراجل اللي صلى 30 ليله قيام في رمضان وصام 30 يوم وقام ليله القدر واعتكف او اعتمر او اطعم مساكين على طول الشهر وطلعت بايه من رمضان هو ده الموضوع اللي عايز اتكلم فيه الليله ان يا مسلمين عشان نفهم الاسلام يا احبابي يا احبتي يا قرة عيوني عايز اسألكم طلعنا من عشر ذي الحجة بإيه حجاج وغير حجاج أنا عايز أتكلم الليلة عن حياة إزاي يتعاش الإسلام إزاي نعيش المعاني إزاي بعد كل عبادة أجيب ورقة وقلم وأكتب أنا طلعت بإيه واستفدت إيه وافضل اراجعها كل شويه ابص عليها واتابعها عشان الوقت ما يخلصش ويقولوا لي وقتك خلص يا يا ريس أه هبدا من المطار من مطار القاهره وانا رايح المطار وداخل المطار قابلني واحد اهلا يا شيخ محمد ازيك انت مسافر ولا ايه قلت له اه قال سبحان الله امال عمال تقول لي قولوا لي يا رب تحج يا رب تحج طب ما انت مرتب اهو بندعي لك ليه سبحان الله يعني انت عايزني يعني انت تدعي لي وانا انام في البيت ولا رتب وانت تدعي لي برضه هي دي ايها الاخوه الدعاء اعظم شيء ولكن هو ليس كل شيء مش كل حاجة الدعاء ده أنا أدعي واخد بالأسباب عشان كده أنا فهمت النقطة دي يوم عرفة وأنا كل ما ربنا يكرمني اللهم أكرمني ولا تحرمني والمسلمين أجمعين من الحج والعمره انا بقول ان كل ما ربنا سبحانه وتعالى يكرمني وييسر لي موضوع الحج والعمره وابقى اعيش يوم عرفه اقعد اقول يوم عرفه كده يا ربي 3 مليون و400 الف بيقولوا يا رب ويقيني فيك يا رب انك لا ترد داعيا طب يا رب اخواننا في العراق المساكين اكشف عنهم الضر وارفع عنهم البأساء ويا رب إخواننا في فلسطين ويا رب إخواننا المستضعفين في كل في كل على كل مكان في ظهر الأرض التلاتة مليون وربعمائة ألف بيدعوا لدول ولم تنكشف الغمة تلاتة مليون وربعمائة ألف السنة دي ما فيهمش واحد واحد
واستجاب الدعوة واحد
القضية مش كده القضية في قصة أصحاب الغار كانوا ثلاثة واتقفل عليهم الغار الأولاني كان راجل صالح ومخلص ودعا انفجرت الصخرة شيئا يسيرا غير أنهم لا يستطيعون الخروج ليه الراجل الصالح ده اهو اللي انا بد... اللي انا بدور عليه اهو راجل من الامه صالح يفتح الله بدعائه مغاليق كثيره ليه ما انفتحتش اهو راجل صالح اهو وما انفتحتش ليه ليه ما انفتحتش لازم الثلاثه اللي في الغار يدعوا لازم التلاتة كلهم يقولوا التاني ده برضه ما اتفتحتش لازم التالت يقول بعد التالت ما دعا وكان التالت مخلص لازم التلاتة مخلصين انفتحت ال انفتحت الصخرة وخرجوا طب لو كانوا أربعة كان لازم الأربعة يقولوا طب لو عشرة لازم العشرة يقولوا الأمة النهاردة كلها في الغار ده والحجر بينها وبين الخروج من هذا المأزق فلازم الأمة كلها تتوب لو رجعنا للمطار الراجل الطيب فاهم ان انتوا هتدعوا وانا نام لحد ما حج وانا نايم في السرير ما كنتش برتب ولا بجري ولا بسعى ولا بجيب ولما ضاقت وما عرفناش نجيب نقوم ندور في سكه تانية وسكه تالتة لحد ما نحصل للتاشيره لا انت بتدور ليه احنا بندعي لك نعم نعم الامه فاهمه كده انا عايز اصحح الفهم ده الشباب اللي عمالين يبعتوا رسائل ومسجات ومكالمات ادعي لي عندي امتحان بكره عايز انجح انت عايزني ادعي لك ال... انا انا داخل الامتحان دلوقتي ادعي لي ها طب وانت بقالك ست شهور ما ذاكرتش ليه وجاي تقول ادعي لي لا انا عايزك تذاكر وتجتهد وادعي لك الدعاء يفتح لك المغاليق بعد الاخذ بالاسباب ممكن الدعاء يجيب نتيجة من غير أسباب آه لكن ربنا سبحانه وتعالى علمنا أن تنبني الحياة على هذه الأسباب وهذا منهج أهل السنة والجماعة المنهج كده قلت لكم القصة دي قبل كده لو احنا زرعنا شجرة ليمون وجينا أنا وكل المخلصين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قعدنا تحت الشجرة نعيط ونبكي يا رب يا رب تطرح تفاح يا رب احنا زرعينها ليمون يا رب تفاح يا رب انت قادر وعلى كل شيء قدير تطرح تفاح يا رب الله قادر وممكن فعلا تطرح تفاح لكن ربنا ما علمناش في الاسلام كده علمنا على ايد سيدنا النبي ان هو في الهجره وبقى دروس الهجره جايه بقى هتغرقوا هجرة إن شاء الله بإذن الله تعالى في الأيام اللي جاية كل الناس هتتكلم عن الهجرة ها إن آآ آآ الرسول خرج من بيته بالليل واشترى دابة وأجر دليل وخد صاحب واستخبى في الغار ومشي في الصحراء عشر أيام عشر أيام 15 يوم الرحلة خدت 15 يوم أو 13 يوم بالظبط يعني فالشاهد إيه؟ ان الرسول علمنا الاخذ بالاسباب ومع الدعاء مع الاستسلام لله مع طلب العون مع الله من الله مع صدق التوكل على الله مع حسن الظن بالله مع مع فلذلك حال الأمة النهاردة ما يسرش حبيب ويسر كل عدو والشامتين المتربصين شمتانين ومحتاجين حل مش بس الدعاء الأخذ بأسباب إزاحة هذا الهم ورفع هذا الكرب ونصر هذا الدين دي كانت اللقطة الأولانية من المطاج أما اللقطة الثانية ففي مسجد سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دايما لما نيجي نتكلم عن الحج آه نتكلم عن زيارة الرسول بعد الحج وتيجي في آخر الوقت وتتكروت ربنا أكرمني السنة دي ورحت المدينة بدري شوي قبل الرحلة اللي أنا معاها قبل ما يوصلوا فكنت بفضل الله لوحدي مش معايا حد إلا الله آه وكدأب المدينة دايما معايا مدينة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن تحصل لي أحسن الأحوال في هذه الخلوة بعيدا عن الناس ربنا أكرمني قبل كل أصدقائي وزملائي في الرحلة ما يجوا بأربع أيام في المدينة وسبحان الملك كده جنب سيدنا النبي ودي اللي بقول عليها ان اذا اراد الله شيئا اذا ارادك الله لشيء هيأك له الملك جل جلاله آه، يسر لي ان انا اوصل لل- للروضه ازاي في ناس كانوا بيطوفوا معايا وانا بطوف طواف الوداع وحاولنا نوصل للحجر اكثر من مره وما وصلناش ما وصلناش ممكن يكون لاسباب كثيره لكن ما وصلناش وممكن بمنتهى البساطه تخيل انت مثلا في طواف الافاضه الانسان يوصل للحجر ويقبل الحجر تيجي ازاي دي تيجي ازاي شيء عجيب لكن هو تدبير الملك جل جلاله سبحانه وتعالى آه، بقول ان انا وصلت الى آه، الروضه ودخلت تاني صف في الروضه بقيت كده ها شايف ال- ده بقيت كده جنب ال- مباشرة ما تنشغلش انت بالميكروفون وخليك معايا آه لا انا عملت خلاص اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم بقيت قاعد كده وخلي بالك معايا هو انت اللي معايا التايب ات- اقعد عدل اعمل ايه فيك انت إيه، لو سمحت عايزينك عايزك تركز معايا في الحته اللي جايه دي ولو سمحتي خليكي معايا لو سمحتي ها، صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم لقيت نفسي قاعد كده وجنب ال... في الروضه جنب الشباك ده اللي تبص منه كده تشوف قبر سيدنا النبي تلاقي ثلاث دواير كده دايره كبيره وجنبيها دايرتين صغيرين الدايره الكبيره دي ده قبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والدايرتين الصغيرين دول ابو بكر وعمر جنبيه ها قاعد كده ببص كده وبقول هنا بقى حبيبي سيدنا النبي بيني وبينه متر ونص وانا اؤمن انه في قبره حي حياه برزخيه كحياه الشهداء او اكمل من حياه الشهداء لا يعلمها الا الله لكني اؤمن ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جسده طري كيوم دفن مش هو قال ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء يبقى انا قاعد كده ها ها وحاسس ان سيدنا النبي جنبية كده بلحمه صلى الله عليه وسلم وسمعني ليلة جمعة وهو يسمع الصلاة على نفسه بأذنه أنا عايزك تعيش معايا الشعور ده إنك جنبه وبتكلمه وحاسس إنه جسده سليم صلى الله عليه وسلم كيوم دفن وسمعك السلام عليك سيدي يا رسول الله وكل مرة بيبقى لي مع سيدنا النبي موقف كان في مرة من المرات الموقف قلت في نفسي كده الرسول حبيب الله خليل الله سيد ولد آدم انت الوحيد اللي صوتك عالي سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نايم هنا مدفون في التراب عارف كلمة السيدة فاطمة رضي الله عنها بنت سيدنا النبي قالت له أطابت لأنس أطابت لكم نفوسكم أن تدفنوا رسول الله في التراب الرسول مدفون هنا إحساسك إن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في التراب بشر لأنه عارف كده صلى الله عليه وسلم إنه آخره هيدفن هنا ما تكبر ولا اغتر ولا تطاول لأنه عارف إنه في الآخر هيدفن في التراب صلى الله عليه وسلم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى دي عظمة سيدنا النبي المرة دي المرة دي طلعت بإيه من القعدة دي جنب سيدنا النبي استرجعت كده حياة سيدنا النبي من أول ما بعث احنا هنتكلم عن الهجرة مستقبلا إن شاء الله بس لما تيجي تتأمل من أول ما بعث تأمل كده تأمل إن الرسول صلى الله عليه وأنت بتصليش على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وسلم وانت انا انا انا انا شا- زي ما مدني ربنا يتوب عليه ويهديه بيتوه مني كده ده بقى دكتور مدني دلوقتي ها آه، انا خايف يتوهوا مني انتوا كمان خليكم معايا الله يخليكم الله يرحمكم الله يعفو عني وعنكم آه، انت بتصلي على النبي وانت ولا ولا ناسيين ها انا عايز كلكم تبقوا مصحصحين كده مش عايز الحلقه تضيع آه، من غير ما اقول اللي انا عايزه لان انا شايف ان احنا الوقت بيجري مننا آه، اللي انا طلعت بيه المره دي من جنب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن شو- تذكرت سيدنا النبي اول ما بعث عارف اول النبي ما بعث صلى الله عليه واله وصحبه وسلم آه، كان لوحده الوحيد في هذه الدنيا اللي بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله وبعد كده بقوا اتنين زوجته بقوا ثلاثة علي بقوا أربعة أبو بكر بقوا خمسة أبو ذر بقوا ستة بدأ يخرج ينادي يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وده يقول مجنون ساحر ويضربوه بالطوب ويضعوا التراب على رأسه الكريمة صلى الله عليه وآله وسلم آه على رأسه صلى الله عليه وسلم يضعون التراب ويشتمونه وأنا أنا أنا قاعد كده وماشي مع سيدنا النبي في أسواق الحديد ويعرض نفسه على القبيلة دي يقولوا أنت جبت الكلام ده منين؟ يقول لهم طب اكتموا عني ويعرض نفسه على ال- على القبيلة دي يقولوا له آه، طب أهلك مش جايين معاك ليه مين اللي آمن بك ورد في الأحاديث كده من معك قال حر وعبد أبو بكر وبلال آه ويعرض نفسه على القبيلة دي يقولوا له أساطير الأولين والرسول عمال يتنقل بين القبائل وأنا بتنقل معاه وقومه عمه يقول له تبا لك لهذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا تبت يدا أبي لهب وتب عشت مع سيدنا النبي كده وهو عمال يجاهد في الدعوة ويخرج ويقعد في الغار ويمشي وسراقة وراه ويوصل المدينة وصلح الحديبية يرجعوه يمنعوه من دخول مكة يمنعوه من العمرة وهو لابس الإحرام ومعاه الهدي ويحلق ويذبح هدي ويرجع ثم ينتصر ويدخل مكة منتصرا ويجمع أعداؤه في ركن في المسجد الحرام ويقف سيدك النبي صلى الله عليه وسلم مش كده لا كده لما سعد قال سعد بن عبادة قال اليوم يوم الملحمة اليوم أذل الله قريشا اليوم تستحل فيه الحرمة الرسول نزع منه الراية واداها لابنه وقال لا والله بل اليوم يوم المرحمه اليوم أعز الله فيه قريشا اليوم تعظم فيه الحرمة مش تستحل لسه ما وصلش طب هقول لك الرسول دخل عليهم وهم واقفين كده وقال لهم ما تظنون أني فاعل بكم تحبوا أعمل لكم إيه قالوا أخ كريم وابن أخ كريم وسيدنا النبي الله أكبر هو ده اللي أنا كنت لسه بقوله من شوية يا ناس إن المسلمين حاربوا وفتحوا أوروبا ودوخوا العالم كله وأخلاقيتهم كانت في السماء عمرهم ما استحلوا حرمة ولا آذوا ولا شوهوا زي ما غيرهم عمل فيهم يعني في غزوة أحد شقوا بطن سيدنا الحمزة وخدت كبده هند هي هند اللي الرسول بيعها على الإسلام خدت كبده ومضغته ورمته شربت من دمه ده اللي عملوه فيه هو عمل فيهم ايه لما بيقولوا بيقول لهم تفتكروا عمل فيكم ايه قالوا له اخ كريم وابن اخ كريم كان يقدر يقول دلوقتي اخ كريم وابن اخ كريم مش انت قلت عليا ساحر وانت قلت عليا كذاب وانت قلت عليا كذا وانت وانت وانت والرسول كان ممكن ي- يوبخهم واحد واحد لكن بمنتهى البساطة قال لهم ايه لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف لإخوته لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء المعنى اللي أنا عشته إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغيره النصر لم يزهه الفخر لم يملأه كبر لم يغتر ظل هو كما هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وده المعنى اللي احنا النهارده محتاجينه في المسلمين هو ده اللي انا عشته في المدينه ان النهارده المسلمين محتاجين اخلاقيات الاسلام سواء كان فقير مش لاقي ياكل او غني بيلعب بالملايين محتاجين اخلاقيات الاسلام سواء كان ابن بواب او كناس او زبال او او او ابن وزير او امير او دكتور او كبير او اي شيء ثبات الاخلاق ان يبقى في عندنا اخلاقيات اصول الاسلام هو ده اللي انا نفسي ينتشر بين المسلمين ان مش معنى ان انا مستضعف يعني اتخلص عن اخلاق الاسلام فكما قلت سيوف المسلمين لها اخلاق سيوف المسلمين لها م- صاحبة مبادئ مش بشريعة الانتقام والحقد والتشفي وإنما بالحق والعدل شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أحرج الظروف هو هو لم يتغير خلقه أرجو أن يكون المعنى ده وصل لك أنت لأنك أنت عمال تتغير وأخلاقياتك بتتغير آه معلش وليكي أنت أنت بالذات اللي كل ما ربنا ينعم عليكي بتبقي أسوأ وأبعد وأغر أنا بقول إن أنا عايز معاني الإسلام أخلاقيات الإسلام مباني الإسلام تبقى أساس سواء كان الإنسان ده غني أو فقير كتبها آه، مصطفى صادق الرفعي في كلام آه، لغة عالية قوي معلش اسمعوها مني ومش هشرح بيقول ايه انتهت المدنية في عصرنا الحديث الى تبدل الاخلاق بتبدل احوال الحياة فمن كان تقيا على الفقر والاملاق وحرمه الاعسار فنون اللذة ثم ايسر من بعده جاز له ان يكون فاجرا على الغنى وأن يتسلح لفجوره على مد ما يتطوح به المال وإن أصبح في كل دينار من ماله شقاء نفس إنسانية أو فسادها من ولد في بطن كوخ أو على ظهر طريق وجب أن يبقى أرضا إنسانية كأن الله سبحانه لم يبن من عظامه ولحمه وأعصابه إلا خربة آدمية من غير هندسة ولا نظام ولا فن ثم يقابله من ولد في القصر أو شبه القصر فله حكم آخر كأن الله سبحانه قد ركب من عظمه ودمه وتكوينه آية هندسية وأعجوبة فن وطرفة تدبير وشيئا مع شيء وطبقة على طبقة جاء الإسلام ليقرر ثبات الخلق في هذا وذاك لا هذا ولا ذاك إنما هي أخلاق الإسلام إنها لن تتغير مادة العظم واللحم والدم في الإنسان فهي ثابتة مقدرة عليه وكذا لن تتبدل السنن الإلهية هو ده اللي أنا اتعلمته من سيدنا النبي في الرحلة دي هو النبي محمد اللي كان مسلم لوحده هو النبي محمد لما بقى في 140 ألف يحج على رحل رس لا يساوي خمسة دراهم يقول اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة عايز انتقل من المدينة وخرجت من المدينة إلى مكة وأول ما لبيت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك ذا النعم لبيك إله الحق لبيك لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك لبيك لبيك اللهم لبيك وأول ما لبيت تذكرت هذا التوحيد اللهم اجعلنا من أهل التوحيد اللهم ارزقنا حقيقة التوحيد اللهم أعنا على أن نحيا بتوحيدك لا شريك لك تذكرت المشركين وهم بيقولوا لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك لا إله إلا الله تذكرت أن الإنسان ممكن يكون ده حاله ممكن ممكن يبقى حاله انه موحد ومشرك في وقت واحد لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك فلوسي الا شريكا هو لك شهوتي إلا شريكا هو لك هوايا مستقبلي إلا شريكا هو لك زوجتي وعيالي إلا شريكا هو لك صحتي آه. شفناها في الحج واضحة زي الشمس إن في ناس في عندهم حاجة أهم من الحج أنا عايز أنتهزها فرصة دلوقتي حالا وأطلب من شركات السياحة إنهم يتقوا الله في المسلمين يتقوا الله في الحج اللي بيضيع غلط وبقول للحجاج انهم يتقوا الله في نفسهم انت رايح الحج ليه لما انت لا عايز يبات في منى يوم الترويه ولا عايز يبات في مزدلفه ولا عايز يرمي الجمرات في الوقت المظبوط ولا عايز يطوف طواف افاضه عايز يجمعه مع الوداع ويطلع يجري ولا عايز يبات في منى ايام ليالي التشريق ايام التشريق طب انت جاي ليه انت جاي ليه جاي ليه هي دي الا شريكا هو لك مزاجي انا هحج على مزاجي انا رايت في هذه السنه من ايات الله العجب العجاب ومعظم من لقيتهم السنه دي قالوا لي الحجة دي آه، فرقت كتير غير أي حجة تانية الحج السنة دي كان روعة عظمة على عظمة على عظمة الحج السنة دي كان يوم جمعة وقفت عرفة يوم جمعة وزي ما قلت ان لم ياتي انها بسبعه ولا بسبعين لا بسبع حجات ولا بسبعين حجه ولا بحاجه خالص مفيش اي وعود عليها لكن سيدنا النبي لما حج هو هي حجه وحيده كانت حجته يوم عرفه يوم وقفه الع- وقفه عرفه يوم الجمعه ف صلى الله عليه وسلم الله لا يختار لنبيه الا اكمل الاحوال فاكمل احوال الحج ان تبقى وقفه عرفه يوم يوم يوم جمعه فالشاهد ايه اللي انا عايز أقوله؟ كانت الحجه جميله رائعه قدر لي ان انا احج في معسكر في حوالي 5000 مصري ال- آه، في وسط الناس دي دي يمكن اول مره في حياتي احج كده في وسط الناس كلها وشايف معاناه الست الكبيره اللي نفسها تحج صح وبتاع الشركه يلزمها انها ترمي الساعه 12 بالليل اللعب بقى في الدين 11 ونص بتاع النهارده وتستنى نص ساعه و12 و5 ترمي بتاع بكره ويقول 12 دخل 12 بالليل دخل يوم جديد هذا لعب هذا لعب في دين الله وزي ما بقول كده و- وال- والحاجه دي نفسها ترمي صح لكن ما حدش مساعدها انا ما بكلمش على الحاجه الطيبه دي اللي قلت لها معلش يا حاجة ربنا يكرمك وتحج السنة الجاية وتعوضيها فليت السنة الجاية ايه يا عم الحاج ده انا طلعت معاش مبكر وبعت الذهب وعملت جمعيات وحوشتهم كده جنيه على جنيه عشان اجي احج والاخر يبوظوها لنا لا ما بصيتش ان شاء الله ونسأل الله لك, لك القبول ولكل من اضطر لما جرى أرجع تاني للتلبية وأنا واقف وعمال أسمع حواليا اللي بيقول لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يوحد ويشرك في وقت واحد يا ترى انت عايز كده قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت فانت عايش بلا شريك له الا شريكا ولا انت موحد حقيقي اه قعدت والله كده اول ما دخلت الكعبه على السلم اول سلم قابلني قبل ما اطوف قعدت وببص للكعبه كده والكعبه عليها 360 صنم كانت والرسول بيطوف حواليها ويسجد ويدعو وعليها 360 صنم وهو موحد هي دي ان لو كل الناس مشركين لو 3600 صنم لو 3 مليون و600 الف صنم خليك انت موحد مش الظروف كده مش الضرورة كده مش الناس كده مش هي العيشة كده مش هو الوضع كده احنا هنعمل ايه لا خليك انت موحد موحد حقيقي موحد بجد عارف من اهم فوائد الحج اللي عايزها تبقى نبراس في حياتنا الاستسلام الاستسلام جالي وانا بسعى فاول ما بنبدا السعي بنقف في اتجاه الكعبة كده ونقول أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا ورحت ساكت ورحت راجع تاني بقول ايه ابدا بما بدا الله به هو صحيح الواحد دايما بيبدا بما بدا الله به ولا بيبدا بمزاجه عايز اعيشها دي اعيش ابدا بما بدا الله به ربنا بدا بايه في البر مثلا بامك ولا ابوك ولا مراتك ولا اولادك ولا اختك ربنا بدا بمين ابدا بما بدا الله به ابدا زكاه مالي اطلعها لقرايبي ولا لحبايبي ولا لجيراني ولا ابعتها مش عارف فين ابدا بما بدا الله به بحب مين ابدا بما بدا الله به نفسي في ايه ابدا بما بدا الله به خوفي ورجائي حياتي اكلي وشربي عمري ابدا بما بدا الله به ووقفت تاني هو انا هسعى كده لا ده انا عايز اصحح بقى حياتي زي ما حققت توحيدي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك تحقيق التوحيد مفيش يا بدوي ولا يا سيدة زينب ولا يا سيدنا الحسين في يا الله من الطريف وانا قاعد في الكعبة كان في ليلتين كده قبل ال... قبل ما ما نخرج للمناسك فانا وانا قاعد في الكعبة كان ورايا شوية ناس قاعدين واحد واقف وسطيهم يقول يا أبا الحسن يا مهدي يا مش عارف مين أم أخ مصري غلبان كده عمي قال له يا عم انت بقالك ساعة واقف قدام بيت ربنا ما قلتش يا رب مرة عمال تقول يا اللي جرى ويا اللي كان ويا فلان ويا علان ما قول يا رب يا عم يا رب تحقيق التوحيد قال الله سبحانه وتعالى وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون حقق توحيدك ثم ابدأ بما بدأ الله به بالتوحيد التوحيد قبل كل شيء عقيدة التوحيد قبل كل شيء ربنا رتب عليها وعد تأمين هذه الأمة الأمان في التوحيد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم يعني شرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا أبدأ بما بدأ الله به في الدعوة قبل كل شيء التوحيد إنك تأتي قوما أهل كتاب ده كلام سيدنا النبي لمعاذ بن جبل رضي الله عنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويرسل معاذ رضي الله عنه إلى اليمن يقول إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم شهدوا بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل يبقى تاني, يوم تاني حاجة الصلاة أبدأ بما بدأ الله به ثالث حاجة الزكاة وهكذا حياتك محتاجة تتنظم الدكان الأول ولا تربية الأولاد الأول ولا الصلاة الأول ولا القرآن الأول ابدأ بما بدأ الله به محتاجة حياتك تتنسق واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة بالترتيب من من الخطأ الأكبر أن تنظم الحياة في قلبك أن تنظم الحياة من حولك وتترك الفوضى في قلبك أبدأ بما بدأ الله به إنه منهج التسليم ونبذ الرأي وطرد الخصومة في التشريع لقيت في كتاب بيتوزع في الحج نقى كل كلام الفقهاء المخالف لفعل النبي الكتاب فيه كل حاجة إلا قول رسول الله خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم حجوا زي ما انا حجيت وفي السعي تذكرت امي امي السيده هاجر عليها السلام خلي بالك من الحته دي مهمه قوي عبد الله بن عباس بيقول فلما رأت أم إسماعيل الماء ينهمر ويسيل جعلت تحوضه تحوضه يعني ايه تعمله في حوض جعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا وفي رواية لو تركت زمزم لكانت نهرا يجري قعدت على جنب كده وانا راجع من المروه الى الصفا في على جنب كده حتت وقعدت افكر هي امي عليها السلام ام اسماعيل لما كانت بتضم زمزم كانت بالفهم البشري شوية مية طلعوا وهي عطشانة هي والواد وخايفة هي عطشانة هي وسيدنا إسماعيل عليه السلام عطشانة هي وسيدنا إسماعيل وفي صحراء مفيش بشر مفيش حد مفيش أي حاجة مفيش فقعدت تلم المية ببشريتها وربنا بيعاملها بقولها إذا لن يضيعنا فلما انت عارفة ان مش هيضيعك بتلميها ليه سيبيها تغرق الدنيا رحم الله امنا وصلى الله وسلم وبارك عليها رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد لكن شوف تدخل امنا ها- هاجر عليها السلام ببشريتها خلى زمزم عين ميه بير ميه بير مش عين فما بالك اللي بيتدخل في الشرع بدماغه اللي بيتدخل في رزق ربنا بدماغه عمال يحاوط عليه ما تسيب سيب الخير للمسلمين عمال يتحكم في الشرع برأيه شوف البركة بقى تروح فين وتنزع ازاي والضياع يأتي بعديها بقدر ما يخالط أعمالنا من ركون إلى الرأي وترك للسنن وبعد عن منهج السلف ينقص بقدره من الفلاح والنجاح والبركة في الدنيا والآخرة جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه رأى رجلا يكثر من الركوع والسجود بعد طلوع الفجر فنهاه فقال الرجل يا أبا محمد أيعذبني الله على أيعذبني الله على الصلاة أنت فاهمني واحد بعد اذان الفجر قاعد يصلي الله اكبر ركعتين خلص الله اكبر ركعتين يخلص الله اكبر ركعتين والرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل بعد اذان الفجر حتى يصلي الصبح اكثر من ركعتين يعرف السنه دي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل بعد اذان الفجر حتى يصلي الصبح اكثر من ركعتين ركعتين سنه الفجر اللي هم بين الاذان والاقامه ما فيش غيرهم لو قعدنا نص ساعه ساعه الا ربع ساعه بين الاذان والاقامه هم ركعتين فقط فسعيد بن المسيب رحمه الله شاف واحد عمال يصلي عمال يصلي فقال له دي مش السنه اقعد فقال له ايه قال له هل يعذبني الله على الصلاه انا بصلي ربنا هيعذبني عشان بصلي فقال له سعيد قال يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة قال لا ولكن يعذبك على خلاف السنة فهمني ما كتير من الناس بنعمل كده بيبتدع ويزود في ال... في ال... في اي شيء بغير ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويقول لك يعني آه، ده خير خير لا ورا النبي صلى الله عليه وسلم ده اللي انا بقول لك اتعلمته السنه دي التسليم للشرع الاستسلام للشرع سبحان الله العظيم قال ابراهيم النخعي لو ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مسحوا على ظفر لما غسلته لو أن أصحاب محمد مسحوا على ظفر مسحوا على الظفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعهم هو ده المنهج ورا سيدنا النبي بفهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين هي دي القضية قضية انك انت تستسلم للشرع هو ده اللي اتعلمناه في الحج بات هنا تبات هنا بات في الحتة دي في مزدلفة تبات هنا تخرج الصبح تخرج الصبح ارمي في الوقت الفلاني ترمي في الوقت الفلاني ولعلكم فهمتوا إشارة ها تلميح كده إن آه، أمنا هاجر عليها السلام لو سابت المية كانت بقت نهر فسيب الناس وربنا يوسعها سيب الناس وربنا هيقضيها واللي هيموتوا بعض مش هيموتوا بعض اللي يموت البعض الجهل اللي يموت البعض ال- ال- الهرجله والاهمال وعدم النظام السنه دي ما شاء الله لا قوه الا بالله جزاهم الله خيرا آه، آه، كل من قاموا على هذا العمل جزاهم الله خيرا الدوله السعوديه ما شاء الله لا قوه الا بالله النظام لما الدنيا اتنظمت بقوا الناس ماشيين في اتجاه واحد وراجعين من اتجاه بعيد وكل الناس بتسمع الكلام مفيش مشاكل الدنيا عدت زي الفل وفي وسع بدون اي زحام في اي وقت من الليل والنهار كانت الدنيا رايقه وحلوه وزي الفل جزاهم الله خيرا زي ما بقول كده وجزا الله المسلمين خير انهم يلتزموا بالنظام لو التزمنا بالنظام والهدوء والسنه السنه تستوعب بركه بركه بركه بركه حقيقيه 3 مليون يرموا 3 مليون يرموا قول لي يا عم بالعقل كده مالكش دعوه بالعقل بقى سيب الملك يدبرها وانت مشي النظام على قد ما تقدر هو حد بالعقل كده يتخيل ان 3 مليون و400 الف ينفروا من عرفة في ساعة واحدة الكل طالع نازل على مزدلفة ازاي في 2 كيلو 3 مليون يتحركوا 400 الف المسألة كلها ملهاش علاقة بالعقل لها علاقة ببركة ربنا وتيسير الملك وتدبيره سبحانه وتعالى وزي ما قلت في البدايه في موضوع الدعاء الراجل بتاع المطار ربنا يكرمه ها ان احنا ناخذ بالاسباب بقدر ما يمكننا ونترك الباقي على الله. احنا نعمل اللي علينا والباقي على ربنا بس نعمل اللي علينا. نعمل اللي علينا في الترتيب في التنظيم في آه، في التعليم. كانت المأساة في جهل كثير من المسلمين بالدين بالمناسك بالمشاعر بمسائل من البدهيات يحدثني احد اخواني ان كان معاه راجل كبير عنده 58 سنه دخل بيقول اول ما دخلنا المسجد وجينا نصلي ركعتين فبيقول انتوا الركعتين دول بنيه ايه؟ قالوا انا صليت ركعتين للنبي. لا حول ولا قوه الا بالله، طب 58 سنه ولسه ما يعرفش ازاي يصلي ركعتين للنبي إيه، ان ده شرك الصلاه لله وحده ما ينفعش ما- بس هو معذور ما يعرفش معذور بس معذور انه ما يعرفش هل هو معذور انه ما يتعلمش وهو اتعلم وقدامه العلم المهم يا اخوه في السعي آه، تذكرت في الحجه دي كلها في السعي بقى خمس كلمات الحب الخوف الرجاء الذل الانقياد خمس كلمات دول هما موضوع الإسلام الحب كانت الحجة دي من أهم ما يميزها الحب حب ربنا إن الإنسان بيتحرك كده بحب بحبه وأنا أشهدكم وأشهد أشهد الله ثم أشهدكم إن أنا بحب ربنا بحبه بح- بحبه بحبه هي كده وبس فكانت الحركة بالحب تخليك آه، سبحان الله العظيم مش قادر تمشي بس الحب مخليك طاير ما انتش دريان برجليك الدنيا زحمة والناس بتزقك وانت آه أنا مش عايز أدخل في السكة دي عشان مش هنخلص الليلة دي آه لما رحت أطوف هقول بس حته واحده ونأجل الباقي ان شاء الله لشهر ذي الحجه الجاي ان شاء الله لان عشنا ده طول امل ده واذا مت بقى يبقى ان شاء الله حد هيقوله لكم غيري انا كتبت انا كتبته عموما يعني آه لما رحت اطوف ع- وقلت لكم انا قعدت على السلم كده ها اول ما دخلت من باب الملك عبد العزيز السلم اللي هو قدام الكعبه مباشره رحت قاعد على السلم كده وابص للكعبه وعمال افكر واتامل وتذكرت ان اول من طاف بالكعبه دي سيدنا ادم سيدنا ادم لما نزل الارض من السماء من الجنه ونزلت السيده حواء وتعرف عليها في عرفه وبنوا البيت وطاف سيدنا ادم والسيده حواء بالكعبه آه س... الكرة الأرضية ما كانش عليها إلا سيدنا آدم والسيدة حواء بس آه هنا بقى نفسي أطوف مع سيدنا آدم وأنا قاعد كده أنا نفسي أطوف انا وسيدنا ادم ابويا بقى ونطوف احنا اتنين سوا كده ومفيش حد خالص ويطوف سيدنا ادم الشوط الاول وهو بيتذكر اكرام الله لي خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء كلها وطارد إبليس من أجله من الجنة وأنا بطوف مع سيدنا آدم كده قاعد أقول آه يا رب أنت اديتني كذا وسيدنا آدم قاعد بيقول ربنا اداله إيه وأنا كمان أقول ربنا اداني ايه واديتني كذا وعملت لي كذا واكرمتني بكذا ويسرت لي كذا ورفعتني بكذا وحفظتني من كذا ويسرتني لكذا يا رب انت فهمتني كذا وعلمتني كذا ودلتني على كذا الشوط الاولاني مع سيدنا ادم في ذكر النعم والشوط الثاني مع سيدنا آدم في ذكر المعصية وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه والشوط الثالث مع سيدنا آدم ولما جه أسعى أسعى مع أمنا هاجر آه ونعيش معاها الرحلة من الصفا للمروة يا ترى كانت بتفكر في ايه وهي بتجري من الصفا الى المروة كانت بتفكر في ايه يا رب انا قلت انك لن تضيعنا يا رب هتضيعنا طب يا رب هتبعت لنا حد بميه ولا هنسمى هتمطر ميه ولا هلاقي في الجراب شويه ميه ما فكرتش في حاجه كنت بسعى وبقول لنفسي ما تقترحش على الله اطلب وسيب الملك يدبر ما تقترحش على ربنا ما توصف لي ما توصفش لربنا الوصفة زي ما كانت طواف اللي بعد كده مع سيدنا إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل جبريل يقول له ها يقول له أما إليك فلا حسبي الله ونعم الوكيل فكفاه سيدنا ابراهيم اللي قال يا رب خلي ال- المنطاد اللي رامينه فيه ده يرميني بره النار ولا قال يا رب احميني من النار ولا قال يا رب ارفعني للجنة ولا قال يا رب سخر قال بس ايه حسبي يعني كافيني الله ونعم الوكيل العلماء يقولوا التوكل يلتئم ده كلام ابن القيم في الفوائد يلتئم من معنيين الثقة بالله واليقين فيه الثقة في الله انك تبقى واثق ان ربنا قادر كافي غلام اصحاب الاخدود عاش مع ربنا في ثلاث اسماء بس الله الشافي الله الكافي ربي الله بس لما كانوا يقولوا لهم انا لا اشفي احدا انما الشافي هو الله لما قال له اطلع فوق الجبل ارموه من فوق قال له اللهم اكفنيهم بما شئت برضه ما اقترحش على ربنا ما اقترحش ما قالش يا رب موتهم يا رب هد الجبل يا رب يرموني وانزل سليم قال اكفنيهم ها بما شئت الثقة في الله اتنين اليقين فيه انك تبقى على يقين ده التوكل ان اللي ربنا عمله لك ده هو افضل الاحوال يا جماعة الانسان لما سعى بالمعنى ده مش عارف ينفع اقول ولا ما ينفعش انا بحبكم وانا بقول يا رب يا رب استرني وارزقني الاخلاص لكن لما بقول لك الحاجه اللي انا عشتها بتبقى طالعه آه، من واقع اللي حصل ان يوم العيد آه، بعد ما نزلنا من عرفه ورحنا منى واحنا بايتين في منى بالليل الساعه واحدة بالليل آه، آه، عشان الناس اللي كلهم عملوا لي ربنا يشفيك ويعافيك اس- ربنا الحمد لله استجاب وشفاني وعافاني الحمد لله انا آه، زي الفل فضل الله عز وجل زي الفل يعني كله تمام التمام فضل الله اللهم لك الحمد والشكر لكن بقول برضو ال- الدرس الدرس ها الدرس آه، بالليل دخلت الحمام وانا خارج من الحمام في درجتين سلم كده ما خدتش بالي آه، رجلي اتزحلقت نزلت مره واحده رجلي اتزحلقت دماغي جت في سن ال- السلم اه يعني هو السلم كده فجت في السن ده اه ج- دماغي راحت داخله في السن ده ففتحت دماغي ضبه ومفتاح بيقولوا ان انا اغمى عليا وحملوني للمستشفى خيطوا لي راسي ست غرز بفضل الله عز وجل لسه في غرزه مفتوحه الحمد لله بس خلاص مش لمت يا ابني الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر آه، الشاهد ايه الشاهد ايه الشاهد ايه ها الشاهد ايه الشاهد ان انا لما فقت كده ما سالتش ايه اللي حصل بس انا فاكر ان اخر حاجه وانا واقف على السلم بقول انت فين يا احمد ورحت واقع ما دريتش بعد كده بس لما فتحت عينيا لما فقت من الاغماء قلت اه لو فيك خير كنت رحت فيها اه كانت آه، م- بعد يوم عرفه ويوم العيد خلصت النسك كله الحمد لله طفنا سعينا ورجمنا وذبحنا وحلقنا خلاص كله تمام موت بقى هتعيش تاني ليه لكن لقيت نفسي لسه عايش يا نهار ابيض فاللي ربنا علمهولي ان ده احسن حاجه احسن حاجه تحصل لك في اليوم ده انك تقع الوعي دي احسن حاجه ليك ان دماغك تتفتح أفضل حاجة في عمرك تحصل في اللحظة دي أفضل شيء ممكن تعمله إن يغمى عليك كان ده اليقين وده اللي بقوله إن إحنا عايزين نتعلمه في المواقف أنا دعيت للبنات اللي هيموتوا على الجواز بتركيز وقلت للناس كلهم يدعوا والناس اللي كانوا معانا ال 5000 شاهدين ان قلت لهم يا جماعه ادعوا بثلاث حاجات او قلت خمس حاجات ساعتها نمره واحد ادعوا ان ربنا يكشف البلاء عن اخواننا المستضعفين في كل مكان وينتقم من الظالمين اثنين ادعوا ان ربنا يشفي مر- كل مريض مسلم ويعافي المبتلين من المسلمين ويجعل شفاء المسلمين سهل ميسور ويصبرهم ويرضيهم وادعوا نمرة ثلاثة للي ما عندهمش ولاد ان ربنا يرزقهم اولاد ويجبر بخاطرهم ويرضيهم ويطيبهم وادعوا للبنات اللي عايزين يتجوزوا انهم يتجوزوا ربنا يجوزهم ويريح بالهم وي... ويحفظهم ويعافيهم فالشاهد انا بقول برضو لكل الانواع دي ان اللي انت فيه ده هو احسن احوالك لان ده اختيار ربنا ليك اوعى تفكر ان لو معاك ولاد كان بقى الوضع احسن لا انت كده احسن اوعي تفكري انك انت لو اتجوزتي كان يبقى احسن لا انت كده احسن ربنا بيختار لك احسن احوالك فارضى باختيار الله ارضى باختيار الله ارضى ارضى باختيار الله ليك سبحان الله العظيم سعد بن ابي وقاص خال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مستجاب الدعوه كان الناس ياتونه ليدعو لهم فيدعو لهم وكان قد عمي بصره في اخر حياته فقال ابنه يا ابتي لو دعوت الله فرد عليك بصرك اراك تدعو للناس انت بتدعي للناس وربنا بيستجيب دعائك ما تدعي لنفسك ربنا يرد عليك بصرك فقال سعد يا بني قضاء الله احب الي من بصري قضاء الله احب الي من بصري إيه ايضا رجل اصيب في عينيه فعمي فدخلوا يعزونه فقال له رجل ما أشد العمى على من كان بصيرا قال له جديد قوي لما يبقى الواحد مفتح وشايف وبعد كده عينيه تروح فقال له يا هذا عمى القلب أشد من عمى العين وددت لو أن الله وهب لي كنه محبته ثم ما ترك لي بعدها جارحة إلا أخذها قال له يا ريت ربنا يرزقني حبه يحبني وبعد كده ياخد جوارحي كلها مش عينيا بس هي دي هي دي الحياة مع الله في رضا الله في رحمة الله في لطف الله وعظمته أنا بحبكم و معانا اتصالات اتفضل يا عم مدن ربنا يهديك ويتوب عليك والسامعين عشان بيغيروا منك نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة اني الله احبك في الله ما ينفعش والله اني احبك في برضه ما ينفعش جزاك الله خير. اتفضلي طب انا انا حكيت السنه اللي فاتت كا- زي الست اللي حضرتك قلت عليها انا بعت شقه وقعدت في, في ايجار بس للاسف الشديد ان حجيت تبع القرعه وطبعا ما بتناش في منى اللي هو اليوم الثاني اليوم الترويه وضربت حضرتك قلت عليه قبل كده رحت و- وما بتناش في المزدلفه وطبعا احنا ما ما عليناش إح- أنا- يعني انا ما اعرفش هل طبعا الذنب عليا ولا عليهم هم يقوموا بيه و و وطبعا في حاجات كتيره كان في اخطاء كتيره جدا المفروض آه، اللي انا بقوله ان ح- يعني الائمه كلها والشيوخ كلها وال وال- والقائمين على ال- على في ال- في السعوديه يعرفوا ازاي اخلاقيات المسلم في التعامل مع المسلمه اللي هي رايحه تحج وما فيش مثل معاها رايحه بصحبه طيبه الزق لا المعامله كويسه لا ال- ال- ال- ال- الزق في ال- في- في الناس دي طيب.
مهمه مين يعني حاضر.
مهمه مين حاضر آه، آه، جزاك الله خيرا وانا حاسس آه، وزي ما بقول كده ان بفضل الله عز وجل السنه دي لما حم- لما حجيت في وسط المصريين لما حجيت في وسط الناس الطيبين الغلابه يعني بتوع الجمعيات وبتوع الشركات السياحه وكده آه، حسيت فعلا بحجم الماساه ان الناس عايزه تحج صح والشركات مكتفاهم وان كان اللي بتعمله الشركات جاي على هوا بعض الناس ما ننكرش لكن مش كل الناس في ناس عايزين يحجوا صح زي الحجه كده ربنا يكرمك ويتقبل منك وان شاء الله ما يكونش في ذنب ولا اسم وربنا سبحانه وتعالى آه، كريم وشهيد وحكم عدل ربنا ما بيظلمش حد ف آه، ان شاء الله باذن الله تعالى يعني نرجو ان ربنا يقبل حجتك وان شاء الله يخلفك خيرا منها باذن الله تعالى وما ذلك على الله بعزيز خدي الاسباب برضه اعملي جمعيات ورتبي الامور وظبطي المسائل وحوشي قرشين وربنا يكرم ان شاء الله وتحجي تاني باذن الله تعالى اسال ان يرزق كل مشتاق الحج والعمره اللهم لا تحرمنا من الحج والعمره اللهم تابع لنا بين الحج والعمره اللهم ارزقنا الاخلاص في الحج والعمره اللهم تقبل منا الحج والعمره اللهم انا نسالك ان تعيننا على الحج والعمره اللهم انا نسالك ان تجعل زادنا اليك من الحج والعمره خير زاد واغلى زاد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم نعم اتصل السلام عليكم ازي حضرتك يا شيخ يا مرحبا يا اخي ربنا يبارك في حضرتك يا رب آمين.
وينفع بيك المسلمين امين حضرتك كان الايام دي لازم يعني لو بنت- راديو ان إيش- اخواننا وحبايبنا وما فيش فرق بين بينهم
بيقول ما بيقول فيش حاجه اسمها قران آه، نزل على السيد بيقول بيقول إن بيقول ان الشيعه يا اخواننا وحبايبنا آه، تاني موضوع الشيعه طيب جزاك الله خير آه، ما كنتوا خلونا في موضوع الحج احسن يا جماعه آه، انا مش عارف اقول ايه انا مش عارف اقول ايه في الموضوع ده لكن اللي يقول لك ان احنا مش شيعه حاجه واحده يبقى غلطان لا احنا مش حاجه واحده ولعل كل صاحب عقل عقل فقط مميز بعد قتل صدام شفت حقدهم تشفيهم شفت بغضهم وهم بيشنقوه كأنهم بيشنقوا أهل السنة كلهم أنا ما بقولش إن صدام حلو الرجل أفضى إلى ما قدم نحن لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار أنا بقول إن الرجل إذا كان آذى الشيعة قتل من الشيعة قتل من, الم- من أهل السنة أكتر من اللي قتلهم الشيعة وإذا كان سجن حد من الشيعة سجن من أهل السنة أكتر من اللي سجنهم الشيعة الرجل أفضى إلى ما قدم ماليش علاقة بيه وبموته وبقتلته وإن كانت الشواهد ع- عجب كما يقول ابن كثير لله في خلقه شؤون واحد يقول له الى النار وبئس المصير يقول له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله انت بتقول لي الى النار طب خلي ربنا يدخلني النار بيها بقى بالشهادتين اهو عجيب يعني شيء عجيب آه، آه، يعني يجعل العقل في ذهول الرجل جر ويلات على الامه آه، لا طاقه لها بها لكن آه، الموتى عجيبة الله أعلم بمحاله ومصيره لا ندري نفوض الأمر إلى الله عز وجل لكن أنا بتكلم عن الحقد الحقد اللعوم البي التشفي اللعوم البي الشماتة اللعوم البيها هم دول الشيعة واللي ما كانش مصدق اهي شفت بعينيك وسمعت بودانك وربنا يكفينا شره هات يا عم اتصال والسلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الحمد الله لله على سلامتك الله يسلم ألف حضرتك ألف الحمد لله على سلامتك الله يسلم حضرتك وجزاك الله خير على كل حاجة قلتها ودعيتها لينا اه والله دعيت على فكرة أنا صنف من الأصناف اللي حضرتك دعيت لهم من الأربعة ربنا يتقبل دعائنا ويستجيب يا يعني.
رب اللهم آمين بس ربنا أنا يستر.
فعلا فعلا فعلا والله أنا عارفة إن أنا في خير ايوه خير فعلا الحمد آه.
لله رب العالمين اه وربنا يستجيب فعلا إذا كان دعاك فعلا خير برضه يستجيب ان شاء الله إن شاء الله وربنا نسال ان يخليك يحضر لينا.
لنا ولكم الخير حيث كان جزاك الله خيرا بارك الله فيك ها، اس- اتصال اخير اتفضل السلام عليكم ما فيش ها السلام عليكم انت فين ها السلام عليكم السلام عليكم اخر اتصال ها، السلام عليكم أس- أسأل السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ يعقوب أي نعم
طيب حضرتك هسأل سؤال أنا كنت آه، إن شاء الله حجيت كده من أربع سنين نعم وحضرتك آه، يعني آه، إن شاء الله كده إيه أنا طبعا طفت الحمد لله وحضرتك آه، المفروض كنت بعد الطواف آه، أشرب من مية زمزم صح؟
نعم صحيح وبعدين أسعى أيوه
أنا بقى إيه عملت العكس يعني أنا سعيت وبعدين شربت من مية زمزم ما يجرش حاجة ما يجرش حاجة ده كده يعني هيبقى عليا مثلا لا خالص خالص ده مفيش أي حاجة جزاك الله خير ربنا يتقبل منا ومنكم آه نرجع, نرجع لموضوعنا ع- ه- ه- هات يا محمد هات هات يا محمد ها لا خلاص آ- آخ- ماشي ناخد واحد كمان جزاكم الله خير س- السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اني احبك في الله جزاك الله خيرا بارك الله شيخنا.
الله يسلمك ويبارك فيك.
إيه والله عايز اتكلم مع حضرتك بس في حاجات يعني بعض النقاط المهمه اللي تمس المسلمين اتفضل إيه اولها ال- الكلام في العقيده و- وفي التوحيد الو نعم ما حضرتك سامعك انا اتفضل إيه بالنسبه ل- يعني العقيده ال- يعني الغير ثابته عند المسلمين والتوحيد نعم دي نقطة النقطة الثانية آه، يعني في هجوم حاد جدا على المنتقبات من آه، المسلمات والملتحين من الشباب والرجال أود آه، يعني توضيح الصورة بالنسبة لسواد المسلمين ابشر جزاك الله خير جزاكم الله خير بارك الله فيك آه آه انتقلنا أيها الإخوة آه آه اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم آه أنا بحبكم في الله وحريص عليكم ونفسي إن إحنا آه، نعيش زي ما قلت لك كده نعيش الإسلام نحياه نحسه آه، اخونا اللي اتكلم اخر مكالمه جزاه الله خيرا آه، غيور حاسس ب- ب- بهجوم وحاسس بضغوط وحاسس بتنفير من آه، من كل من يقترب من جهه الدين آه، فانا بقول له آه، آه، اطمئن اطمئن ما ت- ما تشغلش بالك خالص وخليك ماشي في طريقك وخد دي قضينا يوم العيد و خلصنا النسك بفضل الله عز وجل وعايز اقول برضو ان بفضل الله عز وجل كانت الامور ميسره الى اقصى حد يعني ايسر طواف افاضه طفته في حياتي ايسر سعي يوم عيد سعيته في حياتي ميسر الدنيا مش زحمه مش الزحمه اللي هي بتاعت 3 مليون و400 الف زي ما بيقولوا عدد الحجاج الشاهد ايه ان ورجعنا على منى وقعدنا بقى آه، نقيم بمنى آه، اليومين او الثلاثه فتذكرت وانا ماشي لمنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر وهو بمنى نحن نازلون غدا بخيف او بخيف الاثنين صح بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم العيد وهو في منى قال لهم احنا هننزل في خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر انهم اتفقوا على ان مقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب الا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا اليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم و آه، ليقتلوه الرسول قال لهم احنا هننزل في المكان اللي تعاقدوا وتعاهدوا فيه على قتل النبي النبي ينزل فيه ب 140 ألف مفيش مشرك في المنطقة أنا وأنا ماشي قلت ممكن الواحد يفكر يفكر كان وارد انهم يسلموا النبي كان وارد ممكن يسلموه يديه لهم لا طبعا ابو طالب كان مشرك وكان ب... وكان في في في في بني عبد المطلب مشركين ما اسلموش وبني هاشم ومع ذلك دخلوا معاهم في الشعب شعب ابي طالب وعانوا سنتين يقال سنتين ويقال ثلاثة ويقال أربع أربع سنين بياكلوا حجارة ولم يرتد مسلم واحد مش عجيبة دي بالعكس ده المسلمين زادوا وزاد تعاطف الناس مع سيدنا النبي ومع المسلمين أكتر شفت دي وأنا ببص على العالم ناحية البوسنة ناحية البوسنة والهرسك ببص ناحية كسوفه والشيشان ببص ناحية أمريكا وأوروبا وازاي النهارده رغم كل الضغوط دي وكل الحرب دي وكل محاولات الافناء دي ما زال الاسلام بخير يا جماعه بلاش نبص للصوره انها قاتمه تماما لا الاسلام بخير ما زالت الامه بخير ما زال الإسلام أكثر دين في العالم النهاردة بيعتنق يوميا يوميا ما زالت حملات التنصير على أشدها لا تأتي إلا بثمرات نادرة أغلبها لا عن اعتقاد وإنما من أجل الشهوة والمال ولا يلبث أن يعود إلى دينه مرة أخرى اطمئنوا كنت مع سيدنا النبي ماشي في منى كأني ماشي وقول نازلون في خيب بني, بني كنانة حيث تعاقدوا على الكفر وحوصر المسلمون أربع سنين في شعب أبي طالب والرسول صلى الله عليه وسلم صامد والصحابة صامدين فاللي احنا محتاجينه النهاردة الصبر الصبر الجميل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين الصبر الجميل فما وهنوا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين بدون ضعف بدون وهن بدون استكانة يا جماعة الواحد وهو لابس البشكرين وعايش بالبشكرين يوم 8 من الصبح و9 كله و10 لوسط النهار يكاد يكون 3 ايام حوالي 70 ساعه او بلاش 70 60 ساعه بالاحرامين بس وفي صحراء لا غرفه ولا حمام ولا لبس ولا خدام عرفنا قيمة الدنيا بالبشكرين والمية والسندوتشات كل اللي بنلهث وراه في الدنيا ايه عشان نلبس حاجة غير البشكرين عشان ن- نجيب أوضة نقعد فيها غير الخيمة وغير الهب والصحراء علشان آه، ناكل آه، لحمة وطبيخ و... وفاكهة ورز كل القتال علشان بس فكأن درس الحج ومدرسة الحج تعرفك قيمة الدنيا ايه الدنيا قلت لهم يوم عرفة خطبة النبي بس خطبة النبي اللي خطبها يوم عرفة وقفنا على ألا إن كل ما كان من أمر الجاهلية فتحت قدمي هاتين موضوع إن كل اللي كان من أمر الجاهلية تحت الجسم قولا واحدا كلمة واحدة مهما كان تحت الجسم تحت قدمي هاتين موضوع حط ذنوبك ومعاصيك تحت الجزمة شهواتك وأهواءك تحت الجزمة رغباتك وآمالك في الدنيا دي كل ده حطه تحت رجليك واركب فقيه اطلع فقيه لتوصل, لتصل إلى الله عشان توصل لربنا ايه قيمة الدنيا ايه الدنيا وايه الاعداء ولا حاجة اذا صح الاتصال مع الله بعقيدة زي ما قال اخونا المتصل جزاه الله خيرا توحيد صحيح واتباع صحيح في بناء للأمة ككل زي ما قلت لكم في الغار لو كانوا عشرة لازم العشرة يتوبوا لو مية لازم المية يتوبوا ألف وخمسمائة مليون مسلم لازم يتوبوا لتنقشع الأمة كل واحد مننا يتحمل هذه المسؤولية بنفسه عطاء السلمي كان إذا اشتد الريح أظلم الجو غلا السعر يقول كل هذا بسبب يصيبكم لو مات عطاء لاستراح الناس أول من يقول هذا ينبغي أن يكون محمد حسين يعقوب وغيره أن يقول كل منا كل هذا بسبب يصيبكم لو مات لاستراح الناس نريد أن يتحمل كل منا مسؤولية هذا الدين بنفسه عايز اركز في نهايه الحلقه علشان اقول طلعنا بايه انكم زهقتوا مني الليله دي بقى خلاص كده مش المفروض الواحد يجي الاول ربع ساعه خمس دقايق مش خبط ساعتين كده مره واحده انا بحبكم عايزين نركز في نهايه الحلقه ونقول يا ناس ان العبادات الصلاه الصيام الزكاه الحج الذكر تلاوة القرآن مش حالة مؤقتة حالة بتاع ساعتها لا ده بناء إيماني في حياتك بناء حياتك الإيمانية لازم يبقى لبنة في حياتك لازم يبقى رقي إلى الله لازم يبقى قرب من الله لازم يبقى تطهير للقلب لازم يبقى تنوير للعقل والفهم لازم يبقى تمهيد لحياتك مع الله مش كل صلاة حلقة منفصلة لا ده الظهر بيقرب خطوة الصبح بيقرب خطوة ثم الظهر يقرب الخطوة الثانية ثم العصر الخطوة الثالثة ثم المغرب ثم العشاء ثم اليوم الثاني كل شيء واسجد واقترب لازم رمضان يفرق معاك صيام 30 يوم وقيام 30 ليلة وقيام ليلة قدر لازم العمرة تفرق معاك لازم صلاة الجمعة تفرق معاك لازم حجة تفرق معاك مش بنأدي عبادات وخلاص لا ده كل عبادة لها كينونة في الذات لها دور في حياتك وقربك من ربنا لازم كده دي الفايدة الأولانية ولعل المعاني ال- ال- المستخرجة من الحج أولها في القرب من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثبات الأخلاق مش عشان انت فقير يعني انت في حل من من بعض الشرائع او مش عشان انت غني انت اكبر من بعض الشرائع لا الدين لله دين الكل مش معنى انك فقير يعني تحقد ومش معنى انك غني يعني تحتقر مش معنى انك فقير يعني آه، تفوت ضرورات زي الوقت كلمة ضرورة دي بقت كده ومش معنى انك غني يعني تشتري ربنا بفلوسك زي ما قلت له اما بنقول مبيت في مزدلفة واجب يقول يعني فيها ايه نذبح خروف خلاص نذبح خروف مش عايز اكرر تاني الكلام ده لكن ما تتعاملش مع ربنا كده لما ربنا يقول لك بيت في مزدلفة الكلمات الخمس ما وقفتش معاهم الحب الخوف الرجاء الذل الانقياد الذل اللهم اجعلنا أذل خلقك لك وأعز خلقك بك اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك وأغنى خلقك بك يبقى الفايدة الثانية ثبات الأخلاق إنك تبقى أخلاقياتك هي على الدين مش عشان هم آذونا ننتقم منهم لا بالدين الدين يقول ايه الشرع يحكم بايه ايا كان ثم بعد ذلك التوحيد تحقيق التوحيد هل انت اللي بتقول لا شريك لك الا شريكا هو لك ولا انت بتقول لا شريك لك وحدك لا شريك لك مش الشرك بس شرك القبور مش الشرك بس شرك آه، الانواع المذكوره انما في شرك في القلب التعلق بغير الله طاعه غير الله في معصيه الله الولاء لغير الله وايثار غير الله على الله حقق توحيدك وجدد توحيدك جدده واثقله والتوحيد شيء خطير ثم لا تزد في العبادة أما الحاج أحمد لابس جلابية ب 8 ريال بس مسبل مدلدلها في الأرض يقول يعني ربنا يدخلني النار عشان 8 ريال ما تحت الكعبين من ال... من الازار ففي النار لا مش هيدخلك عشان 8 ريال ولا بنقول ان فيها كبر ولا فيها خيلاء لكن قال لك ما تلبسش كده على خلاف السنه على خلاف السنه أزرة المسلم الى انصاف ساقيه ف ما تبصش للامور زي ما الراجل اللي قال له ايعذبني الله على الصلاه لا بص للامور ورا سيدنا النبي تجريد لاتباع انا بحبكم في الله في معاني كتير قلناها بس انا عايز اختصر على هذا آه، علشان الوقت وعشان انا تعبت انا بحبكم ونفسي كنت اقعد الليله دي كلها معاكم واستودعكم الله اسال الله ان يثبتنا واياكم على الايمان وان ينجينا واياكم من الفتن وارزق وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل وأن يرزقنا العمل بما علمنا أسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل بلاء وينجينا وإياكم من كل فتن أحبكم في الله وأستودعكم الله استنى يا عم استنى يا عم عمال ترجع لورا انت استنى است- استنى تعالى تعالى استنى قمتوا ليه اقعدوا اقعدوا اقعدوا اقعدوا اقعدوا ما خدناش واجب يا عم انتوا ما صدقتوا هنمشي انتوا هتعملوا ايه رمضان خلص والحج خلص هي هنلعب بقى لا في واجب في شغل احنا لسه هنشتغل مع ربنا انت صحصحت تاني ايوه صحصحت تاني صح صحصحت تاني عشان بحبكم انتوا انتوا ناويين انتوا عملتوا ايه صحيح في الفتره اللي فاتت بقى لكم شهر دلوقتي اه، أح- احوالكم ايه قول لي قول لي انت انت شغال في القران ولا بطلت ها بطلت قفلنا المصحف وانتهينا طيب انا عايزين نتفق النهارده نبدا نرجع للمصحف تاني ها ايوه طلع مصحفك ونبدا نرجع للمصحف تاني ونقرا مع بعض ان شاء الله كل يوم جزء قران ان شاء الله باذن الله تعالى واجب الاسبوع ده اهو عشان نلتقي الجمعه الجايه نتحاسب لان الج- الجمعه الجايه بقى هتبقى ايه راس السنه الهجريه الله اكبر هنعمل حفله لا ده راس السنه الهجريه دي بقى ليله المحاسبه عايزين الليله دي نبدا ان شاء الله جزء قران عايز الليله دي قبل ما تنام ارجوك ارجوك لله مع الدنيا البرد والصقيع اللي انت فيه معلش معلش معلش لله اتوضى وصلي ركعتين قبل ما تنام آه عايزين نواظب على آه ركعات قبل ما ننام في مش على الاقل ركعتين قبل صلاه الفجر عايزين نواظب على الاستغفار الفتره دي لان الس- الاسبوع ده كله استغفار لان ختام الاعمال الاستغفار فعايزين الاسبوع ده كله من اوله لاخره استغفار استغفار استغفار استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الحي القيوم الذي لا اله الا هو واتوب اليه اللهم انت ربي دعاء سيد الاستغفار كل صنف رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور الاستغفار يبقى جزء قران ركعتين قيام الليل الاستغفار طول الوقت طول اليوم تاني السلام عليكم بحبكم في الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته